كتاب الله رائدهم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين اللهم آمين أما بعد أيها الإخوة الكرام فنبدأ بتعزية الدعاة إلى الله عز وجل وجمعية أنصار السنة المحمدية بوفاة العالم الفاضل والشيخ الجليل عليه رحمة الله ولا نزكيه على الله فضيلة الشيخ زكريا الحسيني نائب هيئة علماء أنصار السنة ومدير إدارة الدعوة والإعلام بجمعية أنصار السنة المحمدية فنسأل الله أن يسكنه فسيح جناته وأن يكرم نزله وأن يغفر ذنبه وأن يبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وأن يحفظه في عقبه وأسأل المولى سبحانه أن يخلف الأمة خيرا في مصيبتها ثم أما بعد فكنا نتحدث في اللقاء السابق في الأسبوع الماضي وانتهى الوقت ونحن نتحدث في أربعة مسائل خاصة بالطلاق المعلق وقد هالني حجم هذه الأسئلة التي ترد في مسائل الطلاق والحقيقة أنني منذ أن أكرمني الله سبحانه وتعالى واستخدمني كخادم لدين الله سبحانه بالدعوة في هذه القناة المباركة وأنا أفتي في مسائل الطلاق بالذهاب إلى لجنة الفتوى بالأزهر الشريف بالقاهرة والحق في ذلك لأن ولاة الأمور اختاروا مذهبا معينا في الطلاق المعلق فلم أشأ يعني أن أفتي بخلافه ونحن نعلم أن قول ولي الأمر مرجح عند الخلاف وهذا ضابط فقهي معلوم عند أهل العلم إذا اختلف الناس على آراء واختار أه ولي الأمر رأيا معينا في مسألة والرأي رأي معتبر في هذه المسألة فلا يجوز أن يفتى بخلافه ولكن الحقيقة هالني ما سمعت في اللقاء السابق أخت تقول أن زوجها طلقها سبع مرات وللأسف الشديد الحقيقة يعني طب إزاي والطلاق ده الطلاق الصريح اللي يقول لها أنت طالق ده بخلاف الطلاق الذي لم يعده أهل العلم شيئا ثم أخ يقول أنه سأل أحد أهل العلم في طلاق صريح أوقعه فيقول آه، أنت مطلقتش عند مأذون فمن ثم الطلاق لا يقع ورجل ثالث يقول أنت لم تشهد على الطلاق يبقى الطلاق لا يقع فالحقيقة آه، لهذا السبب إن شاء الله استكمل السؤال الذي طرح علينا في المرة السابقة كان حوالي أربع أسئلة الأخ يقول حماية بيقول له احلف آه، مش مس- مش مصدقه فحلف بالطلاق اللي هو حماه قال له عليا كذا انت اخدت العفش لان انت انت خايف على العفش تاني راح حلف بالطلاق وهو غير محق وبيسأل الطلاق وقع ام لا الرجل في الاردن او خارج مصر وقال لمراته عليا كذا بالطلاق ما انت بايته في البيت والده شافها نازله راح مطلعها معاه وقال لها خلاص وباتت في قلب البيت اسئله كثيره الحقيقه فهذا يدعونا إلى أن نبين حكم الطلاق المعلق طيب نتلقى الاتصال إن شاء الله ونتم بأمر الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازيك يا حضرة الشيخ ربنا يحفظك يا رب.
أهلا وسهلا أنا اسمي أحمد من المنصورة والله كنت بس أفسر عن نقطة دلوقتي أنا شغال في مكان المكان دوت متعامل مع مع مؤسسة وكده فالمؤسسة ديت بتيجي تصرف روشتات من هنا وما بتاخدش يعني ايه ما بتاخدش الدواء بتاعها بتاخد مثلا مكانه شامبوهات وكريمهات وكريم شعر وحاجات زي كده فهل انا دلوقتي شغلي في المكان دوت يعتبر حلال ام حرام الدخل اللي انا باخده ده يعني يعتبر دخل حلال ام حرام يعني الموظفين آه، بدل ما بيجي ياخدوا من الدواء اللي مصروف لهم من التأمين الصحي أو من جهة العمل بيقول لك بدل لي الدواء دوت مش اه كده؟
وبيجي ياخدوا مكانه بقى ايه يعني ايه, إيه كريمات شعر إيه حاجات زي كده هو طبعا التصرف ده منهم لا يجوز مم.
التصرف ده تصرف غير جائز والمسلمون على شروطهم التأمين الصحي ما تعملش أو الخدمات الصحية عشان يجي بها شامبو وكريمات والأمور اللي بيقولوا عليها الأمور الاستفزازية أو أمور الرفاهية إنما بيجي منه الدواء اللي هو احتياجات أساسية للإنسان فبالتالي حضرتك لا ينبغي إنك تساعدهم على ذلك يعني انا اسيب المكان وادور على شغل تاني والله انا بقول لك ما قلتلكش سيب المكان انا بقول لك اللي يجي يصرف قول له حضرتك ليك روشته الدواء اصرف لك الدواء بتاعك بس معايا ماشي حضرتك انا حضرتك انا اتكلمت في النقطه ديت بس هم يعني مش متفقين معايا في النقطه دي انا اتكلمت كم مره يعني اه
بس هل انا بس ببص لوجهه شغلي يعني انا شغلي استمر في المكان ولا ادور على حاجه حض- تانية حضرتك ان شاء الله ان ظهر ليك مكان اخر يعني ما تسيبش الشغل لما تلاقي مكان تاني
ان شاء الله شوف بإذن مكان الله.
تاني اشتغل فيه و- و- وابعد عن هذا المكان الذي لا يتعاون على البر والتقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته آه، لو سمحت يا شيخ
اتفضلي آه، آه، أنا طبيبة تحاليل طبية والمستشفى عندنا بتجبر أي حد جديد بيدخل إن هو بياخد نبطيتين في الاستقبال ال- أنا شغلي في الاستقبال إن أنا بعمل آه، إسعافات أولية للعيانين وبعدين بعرضهم على دكتور الباطنة بعد كده فجالي عيان داخل ربنا يعافينا في شلل العيان ده تشخيصه إما جلطة في المخ أو نزيف آه، دولت حاجتين عكس بعض في العلاج فانا اتسرعت واديته آه، علاج بنيه انه يفك الجلطه بسرعه على ما دكتور البطنه يجي آه، بعد كده تشخيصه طلع ان آه، ان هو عنده نزيف العلاج اللي انا اديته له ده بيزود زود النزيف.
زود اه
آه، العيان كان جاي بيتكلم آه، يعني كان جاي بيتكلم بتقل يعني وكده لكن بعد الدواء ده بساعتين العيان فقد الكلام وكان تايه عن الناس المفروض ان حاله النزيف دي تدخل رعايه مخ واعصاب لكن ما كانش فيه في المستشفى دخلوا قسم البطنه شويه والرعايه شويه لغايه ما يتصلوا برعايات مخ واعصاب في المستشفيات التانية عن طريق الفاكس ولكن ما حدش رد عليهم بسبب ان ما فيش مكان اساسا يعني والعيان دون مات في نفس اليوم آه، انا خايفه بالدواء اللي انا اديته له ان انا اكون سرعت في تدهور الحاله وشاركت في موتها وده عامل لي كرب وهم عظيم يا أستاذ. وجزاك الله خير جزاكم مثل هذا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الو
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ايوه يا شيخ لو سمحت عايز اسأل سؤالين اتفضلي
إيه انا زوجي شغال في شركة في شركة خاصة و... وعايز يعمل آه، تأمين معاشات وبندفع كل سنة آه، 200 جنيه مم.
فهل كده حرام ولا حلال؟
حضرتك مع المعاش المعاش بيدفع بالسنة ولا بيدفع بالشهر؟
ايه؟
المعاش المعاش اللي بيدفعه بيدفع اقساط شهريه لا ولا هو بالسنة ده المعاش اللي موجود تبع الحكومه التامين الحكومي اللي بياخده العاملين في القطاع الخاص ولا حاجه تانية لا مش تبع الحكومة
مش تبع الحكومه لا مش تبع الحكومة امال تبع ايه حضرتك هو تبع شركة خاصة تبع شركة تأمين ما دي حضرتك ما يبقاش المعاش ده مش معاش معايا حضرتك
ايوه ده مش المعاش اللي حضرتك بتسأل عنه يعني هو بيشترك مع شركة تأمين بيدفع أقساط سنوية وعند الوفاة أو عند بلوغ سن التقاعد بيب- بياخد مبلغ معين مش كده
اه ايوه بياخده في وعايز صورة اسال سؤال تاني لو ما سمحت أنا بس عشان أفهم السؤال الأولاني بياخده مبلغ مجمع ولا صورة اقساط
لا المبلغ هو كل سنه بياخدوا 200 جنيه محمد بيدفع 200 جنيه و- وهياخد إيه بعد كده حضرتك
يعني في الاخر خالص عن آه، بياخد مبلغ كبير مم. ده عند بلوغ عند بلوغ ال 65 سنة أو ال- الوفاة يعني ربنا يطول في عمره. مش كده؟
ايوه في سؤال تاني حضرتك طيب اتفضلي.
إيه انا عايز اسال عن زكاه الذهب انا بدفع زكاة ذهب قديم إيه ودلوقتي اشتريت ذهب جديد مم.
إيه فلم وهدفع الزكاة في شهر ركب دلوقتي بقى لما اجي ادفع الزكاة بتاعة الذهب القديم ادفعها ادفع كله على بعضه
حاضر. ال- القديم قد إيه تقريبا؟ بلغ النصاب يعني؟
القديم يعني معدل ال 140 والجديد؟
والجديد انا شاريه آه، ب 45 جرام طيب حاضر.
يعني كله على بعضه 155 جرام 185 حاضر. حاضر. اقفلي حضرتك وأجاوبك إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا بنت الشيخ؟
الله يحفظك فن
لو سمحت والله يا شيخ كان عندي استفسار بسيط كده.
اتفضل
لو سمحت والله بالنسبة ل- للطهارة اللي هي بعد الجماعة، عارف فروض الطهارة كلها. لو مثلا أنا مستعجل لازم وضروري يبقى فيه شرب صابون مثلا أو أي مادة فيها عسل.
معلش أنا م- مش فاهم سؤال حضرتك معلش
بعد ال الاغتسال من الجنابة وخلاص ماشي عبارة عن إيه اتفضل
اقصد يعني خ- بعد الجماعة بعد الجماعة لازم يبقى في صابون يعني مثلا أنا ممكن لو الصبح بدري خلاص ف- ومتابع- فهمت سؤالك، س- فهمت سؤالك.
متابع، أم،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أخت غير شقيقة أرضع طفلا
أغ- هل أبناء هذا الطفل بس دقيقة واحدة بس علي أخت غير شقيقة إيه إيه أرضع طفلا
معلش هل أبناء هذا الطفل أنا أعت- أعتبر أعتبر أنا خالهم أنا خالهم بسبب هذه الرضاعة
حاضر آه، بالنسبة للأخ الكريم نجاوب الأسئلة اللي وردت الأول ونكمل إن شاء الله مسألة الطلاق الأخ الكريم اللي بيعمل في مؤسسة وتقوم بصرف الدواء لكن الموظفين والعاملين آه، في الشركة اللي متعاقدين مع هذه الجهة اللي بتصرف الأدوية آه، بيجوا معاهم روشتة بدواء معين لكن الحقيقة ما بيصرفوش الدواء اللي مكتوب له إنما بيجي محتاج شامبو لزوجته ولولاده محتاجين كريم محتاجين عطور محتاجين أي حاجة تانية وبياخدوها بقيمة الإيه؟ الدواء الآخر محتاج بامبرز للولاد أو ما شابه ذلك يعني مناديل ورقية يعني كل إيه هذه الأمور التي ليست بدواء فالأخ الحابب يقول هل ده يجوز وإذا كان هذا الأمر غير جائز هل أنا أعمل في هذه المؤسسة بالنسبة للجواز احنا بنقول النهاردة إن التزام جهات العمل بأن هي تصرف دواء أو تساهم في علاج العاملين لديها هذا ليس إلزاما هذا من باب التعاون على البر والتقوى آه، هذا من باب يعني المزايا التي تمنح للعاملين في هذه الجهة بل وتمنحها الدولة في توسيع قاعدة التأمين والرعاية الصحية للمواطنين من باب كفالة الحياة الكريمة لهم ورعاية الحقوق الأساسية لهم كما تراها الدول الحديثة فالنهاردة هذا الشرط وهذه العلاقة التي بين الدولة وبين الفرد بين المؤسسة وبين الفرد بين أي جهة وبين العاملين لديها خاص بالدواء الدواء اللي هو آه، يعني ضرورة لازمة للإنسان لا يستغني عنه وربما إن تأخر هذا الدواء أو انحبس عن الإنسان يصاب بأضرار أو تتضاعف الأضرار اللي موجودة عنده لكن إن ياخد النهاردة الدواء وهو غير مستحق للدواء بدليل أنه استغنى عنه طب أنت مش أنت مش محتاج للدواء ومستغني عنه تروح تكتب روشتة تاخدها ليه؟ والطبيب اللي بيكشف ازاي يديله هذا الدواء هيقول ما عنده سكر او عنده ضغط بياخد دواء طب ما هو الدواء اللي خده تراكم عنده يعني معناه ان هو مش محتاج الدواء ده كله فالمفروض النهارده الطبيب لا يعينه على ذلك وان كان الطبيب لا يعينه على ذلك لكن هو بياخد الدواء يتراكم عنده او بياخده بكميه اقل من اللي الطبيب صارفها يتعفف عن مثل هذا المال ويعلم ان هذا المال لما يوفره للدوله الدوله تنهض إنما لو كل واحد فينا عمال ياخد من الدولة ويأكل من مال الدولة بغير حق فأن للدولة أن تنهض من كبوتها الدولة الحقيقة تحتاج إلى آه، يعني إنسان كالذي يعمل في مال اليتيم ولا أقصد بالإنسان الحاكم بل كل موظف لأن إحنا للأسف الشديد اللي في دماغنا أن الحاكم هو اللي هيغير كل شيء موجود في المجتمع والمولى سبحانه يقول إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم فالتغيير من داخلي ومن داخلك مني ومنك من أسرتنا ومن إلى آخره من مجتمعنا بأكمله كل إنسان يبدأ بنفسه فالنهاردة لما تعفف عن دواء لا أحتاج إليه ده الواجب علي مش أخده وأروح أبدله وأجيب شامبو طب النهاردة هل التأمين الصحي اتعمل عشان تجيب بيه شامبو عشان تجيب بيه كريم ده ممنوع والشركة اللي بتصرف دي مخالفة عندها لا ينبغي ان هي تفعل ذلك والمولى سبحانه يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان والأخ الكريم جزاه الله خيرا أنه أنكر ونصح ودوره يقف عند حد النصح لأنه راجل ليس بيده القرار ومش مدير الشركة أو ما شابه ذلك أو المؤسسة فإن استمرت المؤسسة في فعلها هذا ينأى بنفسه ولكن حتى لا يضار وحتى لا يجلس بغير عمل في وقت قلت فيه فرص العمل بينتظر فرصة عمل وينتقل من هذه المؤسسة إلى غيره وخاصة أن النشاط حلال لكن الفعل هذا بعينه هو المحرم وفي مئات بيجوا يصرفوا الأدوية اللي هي مكتوبة لهم فالفعل ده مش الأصل وإنما هو استثناء فقط في هذه المسألة ولكي ينأى بنفسه عن هذه الأمور ينتظر فرصة عمل إن شاء الله ويخرج من هذه المؤسسة وأسأل الله أن يزيده حرصا على الحلال وأن يغنيه بفضله عمن سواه ال- الأخت الطبيبة الكريمة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم هسأل سؤال آه، لو لو سمحت آه، انا ليا بنت متوفيه حالها 12 سنه مم.
آه، فهي يعني آه، تعتبر من الابرار وبعدين انا عاوزه اطلع عمره اطلع عمره ولا المبلغ اللي اطلعه بعمره اطلعه على روحها امال والدعاء والدعاء اللي انا ادعوه لها حاضر
وهل انا لما اروح ازورها في القبر بتاعها هل هي هي بتحس بي
حاضر يا حاج ربنا يعظم أجرك ويربط على قلبك اقفلي حضرتك وأبي إن شاء الله حاضر الأخت الطبيبة اللي في الاستقبال وجه آه، رجل آه، مريض مصاب بشلل وبتقول يعني ان الامر اما ان يكون نتيجة جلطة واما ان يكون نتيجة آه، نزيف في المخ فاللي المفروض يكون فيه آه، مخ واعصاب موجود سواء طبيب مقيم او نائب او آه، الى اخره حسب ما يكون موجود في المكان فلم يوجد في هذا الوقت ولإنقاذ الرجل أعطته دواء آه، مذيب للجلطة لأن لازم يتاخد في وقت معين يعني فالرجل بعد ذلك آه، ساءت حالته وتدهورت وما كانش فيه رعاية مخ وأعصاب اتصلوا بمستشفيات أخرى والرجل آه، بعد ذلك انتهى الأمر به إلى الموت فالأخت الكريمة يعني حقيقة بتقول هي آه، حالتها النفسية تعبانة ولا تدري يعني ماذا تفعل وتشعر أن لها ذنب في آه، ما حدث لهذا الرجل فأنا أتمنى أن كل إنسان يكون في موقع يستشعر المسؤولية ويشعر أن أي مكان فيه مهما كان صغيرا أو كبيرا هو مكان مسؤولية والمولى سائله عما صنع وعما فعل في مكانه هذا والحقيقة إن اللي أتمنى أن البلد تستقر وتنهض وننظر إلى الأمام لكي يكون في رعاية صحية واهتمام بالمرضى لأن هذا لا يتحقق إلا في ظل الاستقرار فأسأل الله سبحانه أن يجنبنا الفتن وبلادنا وبلاد المسلمين ما ظهر منها وما بطن وأن يردنا إليه ردا كريما جميلا رد الكرام عليه فالحقيقة النهاردة لو نظرت للمسؤولية إيه، هذا الرجل جاء مريضا مش كان سليم والأخت الكريمة يعني أدت إلى مرضه هو جاء مريضا وربما إن الحالة هذه كانت تتفاقم سوءا يزداد سوء الحالة فترة بعد فترة وبرضه هناك أسباب مادية ان احنا ما لحقناش الرجل في وقته ما اخدش الدواء المناسب الى اخره والحقيقة ده امر امر ملاحظ ولو بحثنا في هذه المسألة لوجدنا ان في ايدي كثيرة مشتركة في هذه المسألة فالنهاردة الاخت كانت موجودة في عملها وده امر آه، تحمد عليه آه، أخذت بالأسباب اللي تحاول إن هي تسعف هذا الرجل على قدر علمها لم تدخر وسعا ولم تدخر جهدا وأصابه ما أصابه وانتهى الأجل بتقدير الله عز وجل وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا فإن شاء الله يكون هذا الموقف حافزا لها على تحصيل العلم وبرضه يكون حافز للمسؤولين ان يبقى الانسان اللي موجود في الحالات اللي زي كده آه، واحد موجود الجماعه الاطباء بيقولوا اون كول يعني اتصل عليه يجي لك على طول في ثانيتها او المستشفى النهارده ما فيش فيها استقبال للحالات دي ما دخلوش قال لهم روحوا مستشفى كذا او يكون في اسعاف في المستشفى ياخد الحاله ي- ينقلها حسب المكان اللي ايه اللي تقدر آه، تقوم على رعايته فما تملكه هذه الاخت الكريمه أن هي تدعو لهذا الميت لكن هي لا تسببت في موته ولا اشتركت في ذلك لأن ربما إن النزيف اللي كان عنده في المخ طبعا عمل بقعة وأنا مش متخصص عشان أتكلم في ذلك لكن ربما الحالة ازدادت سوء ولو ترك هكذا برضه كانت هتزداد سوء ومش كل إنسان هيدخل مستشفى يعالج هيشفى فندعو له بالرحمة والمغفرة ونسأل الله أن يغفر ذنبه وأن يكرم نزله وأسأل الله سبحانه أن يشعر المسؤولون في بلدنا بأمانة المسؤولية وثقلها فيعلم أن كل إنسان مريض مات في مستشفى أو لنقص الرعاية أنهم مسؤولون عنه ويعلم اللي بيعطلهم آه، البلد عن المسيرة وعن التقدم أنهم أيضا شركاء في كل إثم وفي كل وزر يقع لأحد الناس إن كان لهم يد مباشرة أو غير مباشرة في مثل هذه الأحوال والله سبحانه أعلى وأعلم يعني دائرة المسؤولية واسعة مش دائرة ضيقة والأخت الكريمة يعني الحقيقة ما يصدها ذلك عن فعل الخير ويعني نسأل الله أن ي- تدعو لهذا الميت بالرحمة والمغفرة ونسأل الله أن يغفر ذنبه وأن يكرم نزله وأتمنى أن يأتي اليوم اللي يكون الاستقبال للنساء موجود فيه الطبيبات والاستقبال للرجال موجود فيه الأطباء نتمنى أن يأتي اليوم الذي نهنأ فيه بمثل هذا الأخت الكريمة آه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الأخت الكريمة اللي بتسأل الو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته ازيك يا شيخ الله يحفظك الله يخليك عندي ثلاث اسئله الله يخليك اتفضل اول سؤال في واحد في واحد معاه آه، عم- عمله اجنبيه دولارات مم.
عايز غير العملات ده فانا بجيب له واحد يغير العمله ده في مقابل انا باخد ده النسبه ما الحكم الشرعي في كده
انت حضرتك شغال ايه حضرتك لا حضرتك انا عندي محل آه، سوبر ماركت مم.
السؤال فانت الثاني انت انت حضرتك بتغير له تاخد نسبة لا مش انا انا بجيب له واحد هو بيغير هو بيغير هو انا بجيب له واحد اه
في هو بيع- مقابل مثلا انا باخد انا باخد مثلا كام 20000 50000 هو بقى بيغيرها لي بكام انا ما اعرفش يعني بيتصرفوا مع بعض طيب بيديله المبلغ في ساعتها ولا في تأخير
ما ما اعرفش صراحه انا بجيبه اقول له اتفضل ادي الراجل بقى يغيره لك يديني النزل تحت خلاص هما بيتصرفوا مع أنا ما اعرفش بي- بيتفقوا ايه مع بعض انا طيب.
بجيب الراجل فقط
طيب حاضر ماشي السؤال الثاني السؤال الثاني السؤال الثاني حضرتك انا عندي محل سوبر ماركت ماشي مم.
حضرتك انا بنزل آه، الو سامع حضرتك اتفضل
حضرتك انا بنزل علب حلاوه مثلا في علب حلاوه ربع كيلو هي اصلا مش ربع كيلو ايه الحكم الشرعي ب- ب- انا ببيعها على اساس إن هي ربع كيلو مم.
على يعني على على على, على اساس هي منازل الشركه مم.
ايه الحكم في كده؟
حاضر السؤال الثالث السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم
السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله السلام وبركاته عليكم.
عليكم السلام أريد أن أسألك يا شيخ بارك الله فيك تفضل.
آه، هل يجوز إرس- هل يجوز إرسال الزكاة لشخص محتاج لكن لا نعرف هل يصلي أم لا لأني سمعت أن تارك الصلاة يجب أن ينصح حين إعطائه الزكاة لكن هذا الشخص لن أعطيه بيدي بل سأرسلها له مع بعض الأشخاص مم.
آه، آه، سؤال ثاني بارك عندي سؤال ثاني بارك الله فيك تمام اتفضلي آه، إذا تصدق الإنسان وكان عليه بعض الديون ككفارات اليمين أو ديون ليس لها أصحاب محددين كأموال دخلت عليه عن طريق الخطأ من الشركة التي يعمل فيها أو من شركة تأمين صحي عن طريق الغش في الزيادة في تكلفة بعض الفحوصات وهو يبحث عن طريقة لإرجاع هذه الأموال ف- ففي هذه الحالة تقبل منه الصدقات أم لا وبارك الله فيك يا شيخ جزاكم الله خير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام ورحمة الله وبركاته ازيك يا شيخ
اتفضلي حضرتك أهلا وسهلا الله اتفضلي يعزك ويرفع قدرك آمين ربنا يا رب.
يبارك في عمرك وإياك يا حاج اتفضلي بقول لك لو سمحت الله يرضى عنك اه احنا في قرية و ال ال ال معانا ال- البنات بي عايزين نطهروها فدلوقتي مفيش دكتورة نساء بترضى تطاهر بيخافوا فدلوقتي في دكتور جراح في القرية بيطاهر لو انا وديت بنتي عنده حرام عليا بنتي مش عايزة بنتي عندها 11 سنة وانا عايزة اطهرها وبنتي عم تقول لي آه مش- ما ما اروحش عند دكتور لو وديتها ج- إنها كده عليا وزر الله يرضى عنك تفيدني ربنا يبارك في عمرك اللهم آمين حاضر يا حاج إن و- شاء وفي الله سؤال تاني الله يبارك في عمرك اتفضلي يا حاج لو ال ال كنت سمعت من الشيخ مصطفى العدوي ان قراءة سورة ال ال الملك الحديث بتاعها ضعيف مم.
فكنت عايزة بس حضرتك تفيدني في كده آه، طيب احنا بعد الشيخ مصطفى ملناش كلام يا حاج حاضر ربنا يبارك في عمرك وطمنا على فضيلة أبونا الشيخ أبو إسحاق الله يشفيه ويعفو عنه اللهم يا رب امين اللهم امين يا رب ربنا يبارك في عمرك يا شيخ خليل الله يرضى عنك ربنا يحفظك يا حاج ربنا نسأل يحفظك الله ال- ال- ال- ال- ال- الع- العفو والعافية كده وربنا ي- يولي علينا ما يصلح كده في مصر يا رب اللهم امين الله يجزيك كل خير سلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم الو
السلام عليكم
الو أي، اتفضلي يا حاج اتفضلي الو
س- السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته جزاكم الله خير يا شيخ
اتفضلي يا حضرتك آه انا بسال يا شيخ على صلاه الجمعه بس ال- في الح- الحريم يعني لما اكون في البيت مم.
هل انا اصلي بعد الاذان على طول ولا بعد ما يصلوا
حاضر بعد الأذان إن شاء الله بعد الاذان ان شاء مم.
الله يعني اصلي صلاه الجمعه ولا صلاه صلاه الظهر لا ظهر يا حاج ظهر صلي في البيت
الو السلام عليكم يا شيخ لو سمحت يا شيخ بس عايزه اسالك سؤال اتفضلي آه، جوزي ما بيصليش خالص يا شيخ مش مم.
عارفه اعمل له ايه وتعبت معاه بر- بالرضا منافع م- مثلا اقول له اقول له انا هسيب لك البيت وامشي ما فيش فايده برضه مش عارفه اعمل ايه مم.
يبقى سامع صلاه الجمعه ونايم اقول له قوم صلي عشان خاطر عيالنا ما فيش فايده مش عارفه اعمل له ايه يا شيخ فانصحني قول لي اعمل له ايه حاضر شكرا يا شيخ شكرا لله الأخت الكريمة اللي بتسأل إن زوجها آه، بيتقول آه، عامل آه، معاش تأمين معاش وبيدفع 200 جنيه ال- الحقيقة إن هنا استشعرت إن في لبس عند الأخت السائلة فاستوضحت منها ال- المعاش ده لا يكون إلا تبع الدولة حتى العاملين في القطاع الخاص آه، جهة العمل بتساهم بجزء والعامل نفسه بيساهم بجزء والدولة هي اللي بتتولى صرف المعاش بعد ذلك فالدولة عندها صناديق للمعاش للعاملين في الحكومة العاملين في قطاع الأعمال اللي كان القطاع العام سابقا والعاملين في القطاع الخاص كله بيصرف من الدولة لكن الجهة مختلفة الجهة اللي بتقوم بالصرف هي اللي بتختلف فالنهاردة ال- ال- الصورة اللي الأخت الكريمة قالت عليها هذه عبارة عن شركة تأمين شركة تأمين بتاخد أقساط سنوية من العاملين في مؤسسة معينة فالنهاردة بننظر إلى آه، هذا التأمين إن كان تأمين هدفه آه، تأمين تعاوني لا يهدف إلى تحقيق الربح زي ما يحدث في النقابات النقابات بتعمل أنواع من التأمين التكافلي التأمين التعاوني زي نقابة الأطباء نقابة المحامين نقابة المهندسين فهذا لا بأس به إن كان بتعمله شركة تجارية من شركات التأمين هدفها الربح فهذا لا يجوز لوجود الربا والقمار والغرر في معاملتها وجود الربا والقمار والغرر في معاملات التأمين واحنا سبق ان احنا فصلنا هذا الموضوع على مدار عدة حلقات في قناة الرحمة ها هنا في فقه البيوع تكلمنا عن عقد التأمين التجاري وبينا المساوئ والمطاعن التي وجهت إليه وعرضنا أيضا لمن حاولوا إباحة هذا العقد تحت مسميات عديدة زي ضمان خضر الطريق زي عقد الكفالة زي الوكالة إلى آخره وبينا أن هذا لا يستقيم شرعا وقد صدرت فتاوى من المجامع الفقهية بحرمة التأمين التجاري وأنه يشتمل على الربا ويشتمل على القمار ويشتمل على الغرر والله سبحانه أعلى وأعلم فالأخت الكريمة تنظر في زوجها يعني ينظر في نوع التأمين اللي هو بيبرمه إن كان شركة تأمين تاخد منه أقساط عشان ياخد مبلغ بعد ذلك فهذا من الربا ومن القمار ومن الغرر ولا يجوز عقد لا يجوز وحتى القانون المصري عندنا نفسه لما جعل العقود المسماة في القانون المدني أو في التقنين المدني جعل في عقود الغرر عقد التأمين هو نفسه وضع بوابه في عقود الغرر يعني القانونيون الذين هم أدرى الناس بعقد التأمين جعلوه في عقود الغرر يبقى أنا النهاردة هاجي أنفي عنه الغرر وأجي أقول ما فيش فيه القمار وأقول ما فيش فيه ال- يعني لا أنافح بالباطل فإن كان العقد هذا من باب التأمين التجاري فهو عقد آه، فاسد باطل لا يعول عليه وياخد المبالغ اللي سددها طبعا هيقتطع منه مبالغ ربنا يعوض عليه ويخلفه خيرا إن كان من باب التأمين التكافلي اللي جهة من الجهات أو نقابة من النقابات بتقوم به فهذا لا بأس به لأنه من باب التعاون على البر والتقوى والله أعلى وأعلم آه، نفس الأخت الكريمة السائلة بتسأل بتقول كان عندها ذهب آه، قديم 140 جرام واشترت 45 جرام فبتقول لما تيجي تطلع الزكاة هتطلع زكاة ده لوحده وده لوحده ولا تضم الاثنين على بعض وتخرج الزكاة الحقيقة أن ما أدين لله عز وجل به أن الحلي المتخذ للزينة ليس فيه زكاة وهذا مذهب جماهير أهل العلم خلافا للأحناف ولبعض الفقهاء الذين قالوا بقولهم فالذهب المتخذ للزينة السلسلة الغوايش الحلق الخاتم اللي المرأة بتتزين به هذا ليس فيه زكاة أمال إمتى الذهب الزينة الذهب ي- ي- اللي هو الغوايش والحاجات دي كده تخرج فيه زكاة لما يكون متخذ للادخار بدل تقول لك بدل ما اجيب آه، الفلوس عينها وهتروح وقيمتها تقل وكده انا اشتري ذهب وعينه يبقى إن اتخذ الذهب مستودعا للقيمة أو مدخرا يبقى ها هنا تكون فيه الزكاة لأنه مال أما إن اتخذ للحلي فليس فيه زكاة والله أعلى وأعلم فالأخت الكريمة إن كان الذهب هذا للزينة فما أراه أنه ليس فيه زكاة والله سبحانه أعلى وأعلم الأخ الكريم اللي بيسأل عن الغسل من الجنابة هل يجوز أن يكون بالماء فقط هذا هو الأصل الأصل أن الاغتسال لا يكون إلا بالماء وحتى لو استخدم الصابون أو الشامبو أو ما شابه ذلك فلا ضير لكن لابد أن يزيل أثره لابد أن يزيل أثر هذا الصابون من بدنه فالاغتسال لا يكون إلا بالماء الاغتسال لا يكون إلا بالماء فبعض الناس يظن أن لازم يغتسل بالصابون لا هذا ليس بصحيح الغسل يكون بالماء فقط وإنما الصابون هذا يكون للتنظيف لتنظيف البدن إزالة العرق الأوساخ الأضرام من البدن فقط إنما الغسل يكون بالماء والماء مطلق يعني لا يضاف إليه شيء ما يحطش بقى مية في ال- البانيو ويقعد يحط لي فيها كولونيا ويروح نازل فيها لأنها خرجت عن إطلاقها واختلطت بغيرها وصار لها رائحة ربما صار لها لون والماء كما نعلم الذي يجوز به الغسو- الغسل ويجوز به التطهر هو الماء المطلق الذي لا يضاف إلى غيره فعلى ذلك الأصل في الاغتسال هو أن يكون بالماء ولا شيء في ذلك والله أعلى وأعلم الأخ الكريم الذي سأل أن أختا غير شقيقة أرضعت طفلا فهل أبناء هذا الطفل يكون خالا لهم بسبب هذا الرضاع يعني لو تخيلنا أن امرأة هي أخت لأب أو أخت لأم لإنسان ما وهذه المرأة أرضعت طفلا أولا لا يشترط لكي يكون الإنسان خال أو تكون المرأة خالة للرضيع أن تكون أخت شقيقة من الأب والأم فإن الرضاع كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم يحرم ما تحرمه الولاده فإذا امرأة أرضعت وكان لها إخوة أشقاء وإخوة لأب وإخوة لأم كل هؤلاء الإخوة صاروا خؤولة لهذا الرضيع يعني أخواله وخالاته لهذا الرضيع سواء الشقيقات أم لأب أم لأم ويحرم على الرضيع أن يتزوج بواحدة منهن الأخت لأم للمرأة التي أرضعته نعم والأخت الشقيقة والأخت الأب نعم طب لو أن امرأة أرضعت طفلة وأخوها لأب أو أخوها لأم يريد أن يتزوج هذه الطفلة هذا لا يجوز مطلقا ليه؟ لأنه خال لهذه الطفلة النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أم المؤمنين رملة بنت أبي سفيان أم حبيبة رضي الله عنها وعن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جميعا لما قالت للنبي صلى الله عليه وسلم فإنا كنا نتحدث أنك ستتزوج من درة بنت أبي سلمة هكذا سماها البخاري في صحيحه ودرة بنت أبي سلمة هي بنت هند بنت أبي أمية المخزومي وهي أم سلمة زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأم المؤمنين رضي الله عنها وعن أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم جميعا قال النبي صلى الله عليه وسلم متعجبا سبحان الله إنها لو لم تكن ربيبتي لمحلت لي لو لم تكن ابنة زوجتي وأنا زوج أمها وقد دخلت بها لما حلت لي لأن هناك سبب آخر للتحريم يبينه صلى الله عليه وسلم إنها ابنة أخي من الرضاع النبي صلى الله عليه وسلم كان آه، عبد الأسد آه، أبو سلمة بن عبد الأسد رضي الله عنه والذي قتل شهيدا في غزوة أحد كان ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم وكان أخا له من الرضاع رضع مع النبي صلى الله عليه وسلم فلما رضع مع النبي صلى الله عليه وسلم صارت ابنته ابنة أخ للنبي صلى الله عليه وسلم من الرضاع إيه، عفوا اتصال ونتم بأمر الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ازيك يا دكتور الله يحفظك بقول لحضرتك هس- سؤال سريع هل يجوز للمرأة أن ت- ت- ت- تشكك زوجها فيها بأي حال من الأحوال؟
أنا بس معلش عشان أفهم السؤال أنا مش عايز الأس...
آه، يعني واحدة واحدة بس- تعرف شاب آه.
زوجة تعرف أم وثلاث أولاد تعرف شاب وتكلمه وتكلمها وبعت لها أغاني وتبعت له أغاني وترجع تقول له دي, دي تمثيلية عشان أنا ب- أنا برجعك ليها يجوز لها تعمل كده؟
حاضر.
يجوز و- مع العلم ان الش- الشاب موجود والاتصال ما- كان موجود
هو أولا لا يجوز الاتصال بين أي رجل وامرأة أجنبية عنه
و- و- او تعرفه على الايميل او ايا كان ما أنا بقول لحضرتك أهو لا يجوز بحال من الأحوال هو يكلمها بمناسبة إيه الله ينور عليك. ماشي لا ينفع لا يكلمها ولا تكلمه تمام اه لا الاغاني لا يجوز سماعها ولا آه، الاغاني ماشي.
ولا الموسيقى فضلا ان احنا نبعتها لبعض اه معاك ثلاث اولاد معلش ما ده نتيجة ال- الجهل الديني المستولي على كثير من الناس ونتيجة العبث المرأة بتتجوز مش حاسة يعني ايه بيت وأسرة واستقامة و- ومع ذلك فضيلتك ان هي ان إن هي ان انا ما عملت كتير عشان امنع الموضوع بعد ما حصل ان انا خدت موقف بقى شديد آه، قالت لي انت تمثيليه
وحضرتك من أدرانا إنها مش حقيقة نعم بقول من أدرانا إنها مش حقيقة مش حقيقه لا انا انا كلمت الشاب وعلى يقين واغاني والتليفونات كانت بتجيلي هي كانت بتحكي لي على كل حاجه بس فين ربنا يجوز لك ان انت تعملي كده تدمريني يعني تدمر بعد تدمريني ترجعي تقولي تمثيليه ونصحت بالله كتير يجوز لك هنا بقى سؤال واحد يجوز للمراه ان هي تتكلم حتى ان هي تشكك جثه فيها ما هو هو من ناحية يجوز لا يجوز مطلقا اللي بعد كده ايه بقى الخطوة الجاية ايه ان ان ان ان, إن هي كانت اتصالات و... و... وايميل والكلام ده ما حضرتك خلاص احنا هنعمل ايه بقى بعد كده طالما احنا عرفنا الزوجة بتتصل وبيتصل عليها وتتصل عليه احنا نعمل ايه بعد كده بقى عم... عملت مناع المهم آه، عملت ان هي اتمنعت آه، الكلام ده وبعد كده قالت لي إيه، إن دي تمثيليه
طيب انت في سبب منعك انك تفارقها مثلا او كده لا ما ما احنا صلحنا ما احنا احنا صالحنا بعض وخدت انا موقف دلوقتي بقينا واقفين على الايه على الانفصال
طيب خير ان شاء انا الله بسأل من الناحيه الشرعيه الشرعيه انه يجوز ان ان ليها ولا انا ظلمت كده ولا ما ظلمتش لا انت ما ظلمتش ده انت اتظلمت وصعبان عليها خالص يعني ربنا يهديها ويصلح حالها يا رب السلام عليكم
السلام عليكم حياك عليكم الله السلام يا ورحمة شيخنا الله الفاضل. بارك الله فيك ربنا يحفظك اتفضل آه، من فضلك صبرا علي حتى أضع آه، أطرح عليك بعض المسائل المسألة الأولى ما حكم بيع الملابس العصرية الجاهزة مثل البدلة والبنطلون وربطة العنق والأحذية ومن الجين وما حكم لباسها والصلاة فيها السؤال الثاني طب بس سؤال بس بعد اذنك يعني تأذن لي يا اخي الحبيب بس هقول لحضرتك حاجه بس
نعم انت شايفني لابس ايه قدامك دلوقتي
بدلة وربطة طيب العنق هتسألني عن ايه بقى ما لو حرام نعم كنت هلب... وبعدين الحمد لله انا بلبسها من قبل الثوره عشان تبقى عارف يعني بارك الله فيك لان بعد الثوره كله لبس بدل بس احنا الحمد لله من قبلها مش من بعدها بارك الله فيك وملابس الجهة وسراويل الجن اه
آه، يق- قد تكون ضيقة شيئا ما فهل على الإنسان أن يقلع عن بيع الملابس العصرية بحيث أنها مرتبطة بعضها ببعض مم.
أم يتورع ما أمكن
حاضر
سؤال ثاني من فضلك اتفضل
آه، تاجر يتاجر بمبلغ معين مم.
وتجارته مربحة مم.
وما إن يحول الحول حتى يكون قد أنفق جميع الأرباح مم.
في شراء في التوسعة على عياله ومسكنه والنفقة في جميع وجوه البر وشراء بعض البقع الأرضية مم.
بحيث ما إن يحول الحول حتى يقو- يكون قد استنفذ الأرباح فهل يزكي فقط الرأسمال الذي ابتدأ به التجارة أم الأرباح الوفيرة التي قد استنفذها وسأضرب لك مثل مثل قد يكون بدأ بمئة مليون مم.
وربح خلال العام 100 مليون أخرى لكن هذ- هذه ال 100 المليون ال- آه، المربحة آه، لقد استنفذها وهذا حال ك- ح- حال كثير من التجار مم.
فهل يزكى يزكى على المال المستنفذ أم لا؟
حاضر
بارك الله فيك الله يحفظك جزاكم الله خير وجزاك الله خيرا آمين يا رب آمين وإياك وإياك وإياك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام آه، لو سمحت كنت عايزة أسأل على حديث آه، عن آه، السيدة عائشة روت عن الرسول عليه الصلاة والسلام بيقول آه، أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل مم. ايوه آه، فمذهب الحنفية ما بياخدوش بالحديث ده علشان آه، علشان السيدة حفصة بنت عبد الرحمن آه، زوجت آه، بنت أخيها في غيابه ولما جه مش آه، حفصة ده هي أم المؤمنين عائشة بيقولوا إن الراوي عمل بخلاف ما يرويه والحديث ثابت من طرق كثيرة كثيرة يعدد بعضها بعضا ولكثير من أهل العلم آه، مؤلفات في تحسين هذا الحديث بل في تصحيحه والعمل بهذا عند جماهير الفقهاء لا يجوز للمرأة أن تنكح بغير إذن وليها معايا حضرتك؟
أيوة مع حضرتك طيب انت بتعرض عليها مذهب الاحناف ليه بقى
ما هو عشان انا قابلته في المذاكره وانا مش فاهماه يعني
اه طيب حاضر حاضر طب اقفلي ان شاء الله وانا بينه لك ان شاء الله ماشي اوكي مع السلامه عليكم السلام ورحمه الله وبركاته آه، بالنسبه للاخت غير الشقيقه لما ترضع طفلا او طفله اخوها يصبح خالا لهذا الطفل ويترتب على ذلك ما يترتب على اثار الرضاعه يعني إن كانت الرضيعة طفلة لا يجوز له أن يتزوجها وإن كان الرضيع طفل وله و- وفي أخت لهذه المرضعة لا يجوز للرضيع أن يتزوجها الله سبحانه أعلى وأعلم الأخت الكريمة التي نسأل الله أن يربط على قلبها وأن يعظم أجرها في مصيبتها ماتت ابنتها وهي في الثانية عشر من عمرها وكما نعلم أن من أكبر المصائب التي يبتلى بها الإنسان فقد الأبناء فأسأل الله أن يبرد كبدها وأن يربط على قلبها وأن يجعلها فرة لها على الحوض وأن يشفع فيها يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم فالأخت الكريمة بتقول هل تطلع عمره أم تتصدق بالمال على ذمة آه، على ابنتها يعني فالحقيقة احنا بنقول ال- آه، إن هذه الطفلة تنظر إن كانت قد آه، بلغت المحيض وصارت مكلفة أم لا فإن لم تكن مكلفة يبقى إن شاء الله تؤدي العمرة وإن شاء الله تكون فرطا لها على الحوض وهذا إن شاء الله ما أراه نية إن شاء الله تؤدي العمرة وتكثر لها من الدعاء في هذه البقاع الطيبة الطاهرة المباركة وكلما تيسر لها آه، فعل خير عنها إن كانت قد بلغت التكليف فلا ضير ولا بأس وأسأل الله أن يعج- يعظم أجرها والمولى يقول إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب فأسأل المولى سبحانه لها الثبات والصبر في هذه المصيبة الأخ الحبيب اللي بيسأل إن في واحد بيغير عنده مثلا مكتب صرافة أو بيغير دولارات للناس وفي واحد محتاج يشتري دولارات فبيقابل الاتنين في بعض فالراجل اللي هو صاحب مكتب الصرافة بيديله مبلغ من المال وبيقول وأنا ماليش دعوة بعد كده هما بيعملوا إيه طب انا ليه سالته قلت له آه، بيشتري منه حالا يعني بيكون معاه الفلوس جاهزه وده الدولارات جاهزه والا بياخد منه الفلوس ويقول له ان شاء الله تجي لي بعد يومين تاخد بقيه المبلغ وفي مبلغ اهو خده وتعالى كمله لك بكره او بعده لان المعاملات بالنسبه للصرف ومبادله العمولات بعضها ببعض لابد ان تكون ناجزه يعني معاك مئة ألف آه، جنيه عايز تجيب بهم دولارات تروح تدفع مئة ألف جنيه وتتسلم الدولارات معاك 600 ألف جنيه ومحتاج 100 ألف دولار تروح تدفعهم للراجل تاخد الفلوس وانت واقف قال لك طب والله أنا اللي معايا 70 ألف استنى عليها بكرة هات الفلوس وتجي لي بكرة تاخد الباقي لا يجوز لأنك وقعت في ربا النسيئة في هذه الحالة يدا بيد لابد من التقابض طب امال تعمل ايه خد على قدر ما تجد في سبعين خدهم في خمسين خدهم في أربعين خدهم ثم اشتري من غيره وده أمر متاح خد اللي موجود وعايز ترجع في يوم تاني تاخد الباقي انت حر لكن ما ينفعش تديله الفلوس يقول لك لا ما انت لازم تسيب لي الفلوس اصل انا هروح اشتري بيه لانه يا دوبك بياخد الفرق فهذا الامر الحقيقه يعني لا يجوز بحال من الاحوال فإن كان التوسط في مثل هذه المعاملات فالمال الذي يأخذه غير حلال لأنه توسط في معاملة ربوية فالفكرة مش إنه يجيب واحد بفلوس ياخد من واحد ده عقد سمسرة ده عقد إيه؟ عقد سمسرة لكن الفكرة النهاردة الوساطة بتاعتك دي في عمل مشروع أم غير مشروع مش الفكرة ان انا لقيت اتنين في بعض وطلعت انا خدت فلوسي ومشيت لا طب انا باخد الفلوس مقابل ايه مقابل ان انا النهاردة اتوسط في عمل مشروع فارجو ان يراعى هذا الامر الوساطة لابد تكون في عمل مشروع انا ما اروحش اوسط واحد يشتري سندات وسندات حكومية او سندات في بورصة ربا محرم شرعا واقول انا واسطة انا ليا اجر وبس يبقى انا واخد اجر من عمل غير مشروع والله اعلى واعلم بالنسبة للأخ الكريم اللي بيسأل بيقول إن العلبة اللي بتاعة الحلاوة بتيجي ربع كيلو وهي مش ربع كيلو طبعا هذا من الأمور التي ينبغي ألا نستهين به أروح كاتب على على العلبة ربع كيلو لا بيكتب تقريبا خلاص كتب تقريبا خرج من هذا الأمر واحد يقول لك وزنها عند التعبئة يعني ممكن تقل بعد ذلك فالنهاردة عموما أيا ما كان الأمر هذا من الغرر اليسير المغتفر بالنسبة للعلبة مش بالنسبة انك تبيع الوزن الوزن لابد يبقى ربع كيلو يعني 250 جرام يزيد ما ينقص لكن بالنسبة للعلبة لأنه بيشتري علبة حلاوة بيشتري علبة الحلاوة ده اهي اللي شايفها وعارف تمنها كذا بيدفع الفلوس وياخدها تطلع بقى ناقصة شوية زايدة شوية بس المفروض ان الشركة أو المصنع يكتب الوزن بتفصيل دقيق أو يكتب تقريبا أو تحت العجز والزيادة ليخرج من العهدة لكن هو لا شيء عليه لأن المعروف النهاردة يقول لك إزازة زيت كيلو يعني بتبقى 800 جرام لتر مش بتبقى كيلو أبدا يعني ده أمر معروف والعبوة قدام منه نافية للجهالة فلا شيء عليه في هذا الأمر واللي أخطر منه حقيقة يعني جزاه الله خيرا ده أخ بيسأل عن علبة الحلاوة وقد شارك في ربا لما الدولارات جت الراجل اللي اشتراها نسيئة فجزاه الله خيرا يعني على حرصه على هذا الحلال لكن ينتبه اللي أخطر من علبة الحلاوة ربع كيلو هي معاملة الربا التي اشترك فيها وتوسط فيها فجزاه الله خيرا ينبه الرجل الذي يبيع والذي يشتري بالنسبة للعملات لابد أن تكون المعاملة ناجزة ادفع فلوسك الجنيه المصري وخد بقدره دولار أمريكي والله أعلى وأعلم السؤال الأخت الكريمة اللي بتسأل وتقول هل يجوز إعطاء زكاة المال لإنسان محتاج لكن مش معروف هو بيصلي ولا لا الإنسان طالما محتاج ومستحق للزكاة فأعطيه من الزكاة ولا أنقب أو أفتش عن حاله طالما أنا معرفش بيصلى بيصليش مش المطلوب مني إن أنا أتقصى وأتتبع إلى آخره طبعا لما يكون المال عونا على طاعة الإنسان ده أمر طيب جدا لما أعرف أن الإنسان ده لا يسجد ولا يصلي وفي غيره إنسان محتاج ود للمحتاج وأفضله على هذا ده أمر طيب لكن إن أعطيت إنسانا وهو على غير طاعة أتألف قلبه فضلا عن استحقاقه للصدقة هذا أمر لا بأس به فكثير من الناس ربما يأسرهم الإحسان ويأسر قلوبه فربما أن أنا أعطيه في مثل هذا الحال تأليفا لقلبه وتثبيتا له على الإسلام وسهم المؤلفة قلوبهم إن كان في زمن عمر رضي الله عنه قد أبطله فأرى الله أعلى وأعلم أنه يمكن أن يرجع في هذه الأيام التي تحتاج قلوب بعض أبناء هذه الأمة إلى التثبيت على دين الله عز وجل فربما يكون المال عونا لهم على ذلك بدلا من أن يرتموا في أحضان الغرب والشرق ويصبحوا منفذين لأجندات أجنبية ومعن بأجسادهم وقلوبهم علينا إلى غير ذلك فلو وصل الأمر بهم إلى هذا الحد يمكن أن تتألف قلوبهم وأن يعطوا من سهم الزكاة من سهم المؤلفة قلوبهم فإن شاء الله لو كان الإنسان محتاج وحاله مستور بالنسبة لي أعطيه ولا أفتش عن حاله والأصل في المسلمين العدالة والله أعلى وأعلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته لو سمحت يا شيخ ما الحكم في امرأة أرضعت طفل ثلاث رضعات هل يصبح ابن الله من الرضاعة أم لا أرجو من حضرتك يعني الإجابة بالتفصيل جزاك الله خيرا حاضر هو مبدئيا أنا ما أراه والله أعلى وأعلم أن الرضاع يثبت برضعة واحدة فقط تمام حد مفصل المسألة إن شاء الله فعلى ذلك صارت آه، صار هذا الرضيع ابنا لها من الرضاع والله أعلى وأعلم حد منفصل الإجابة إن شاء الله السلام عليكم السلام عليكم يا فندم عليكم السلام الله وبركاته انا والله سعيد بحضرتك و... ويعني بالقناه المحترمه و... ونسال الله سبحانه وتعالى ان يجمعنا واياك في الجنه ان شاء الله اللهم أمين يا رب آمين.
هو اولا حضرتك آه، الصناديق اللي بتتخصم من الموظفين لازم استقطاعات ايا كان نوعها ده حلال ولا حرام اولا واحد مثلا عين في بيته شيء من المال بت- مثلا يطلع عليه زكاه ولا لا دي حاجه دي اسئله اما بالنسبه سؤال للوضع اللي احنا عايشين فيه هل عدم اندماج الحركات الاسلاميه راجع لعدم قبول الاخر اللي هو المجتمع نفسه او الحركات التانية او تقصير من الجما... من من الحركات نفسها طيب في أنا إبلاغ معلش الدعوة بتاعتها.
أنا هستأذن حضرتك في نقطة السؤال الأولاني والثاني أجيبك عنهما إن شاء الله خلاص ماشي بالنسبة لأمور السياسة هذه لا أحسنها يعني الحمد لله أنا بعيد عن معترك السياسة يعني من قريب ومن بعيد لا صلة لي به فإن شاء الله أجيب عن الأسئلة الفقهية التي وردت إلينا منك بأمر الله سبحانه آه، بالنسبة لي السؤال الثاني من الأخت التي سألت السؤال السابق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته لو سمحت انا بالنسبه الدوره جات لي آه، وخلصت ورجعت يعني بقالها يجي 15 يوم عندي وانا مش عارفه اصلي ومش عارفه اعمل حاجه مم.
ده السؤال الاولاني بين دي ودي قد ايه يا حاجه؟
لا متواصله يعني يعني متصله بقالها يعني ما, 15.
ما شفتيش امارات الطهر حضرتك؟
نعم لا لا مم.
فدلوقتي صليت وهي عليا فتره ورجعت تاني خفت طيب فبطلت بقالها بقالها قد ايه حضرتك؟
بقالها دلوقتي داخله في 15 يوم 15 يوم بس؟
اه عليا بقالها 15 يوم طيب والامارات اللي انت شايفاها يعني لا هو زي نزيف يعني هو سألت الدكتور قال يعني, يعني دم حيض ولا نزيف؟
يعني لا مش حيض ده نزيف مم.
فمش عارف اصلي ده السؤال الاولاني طيب يعني انت بتميزي الاثنين يا حاجه اه من بعض؟
طبعا اه ب- باين يعني طيب يعني الدكتور قال لك استحاضه او الطبيبه قالت لك استحاضه؟
هم طبعا اللي اعرفه ان بعد 8 ايام تبقى استحاضه لا مش الكلام ده مش مظبوط لا لان هي مش طبيعتها كده معايا معلش ما انا بقول لك الكلام ده مش مظبوط ما يعني.
حدش قال 8 ايام بس اه امال إيه المفروض انت قدامك ل 15 يوم كمان وفي اللي قالوا 10 و- وفي اللي قال طول ما هي مستمره فانا بسالك لذلك هو دم حيض ولا دم لا هو مش دم حيض مش دم حيض اه طيب ده ده السؤال الاولاني مم.
طب سؤالي التاني حضرتك بقى يعني انا طب معلش انا اسف سامحيني في النقطه دي ما- يعني حضرتك وقت الحيض كنت بتميزي الدم الاسود السخين ده معروف اه وبعد منها الدم الاحمر معروف ايوه انا عشان بس استوثق من السؤال يعني ايوه ايوه اه آه، بالنسبه بقى لحضرتك آه، يعني آه، آه، انا طبعا في العباده كويسه وكل حاجه الحمد لله بس آه، يعني انا وجوزي يعني في دايما انا ما ب- يعني ما بطيعه كل حاجه بس في خلاف دايما فدايما نقعد فتره طويله ما كلموش مم.
فانا عايزه اعرف الفقه في كده يعني انا بصلي قيام ليل وب- والحمد لله حجينا والحمد لله كل حاجه بس الحته دي يا بقى حاجة ماشي ما هو العبادة كويسة كل حاجة كويسة بس العبادة فين و- والأثر العملي ليها فين يعني واحدة تقوم تصلي قيام الليل وجوزها يخبط دماغه في الحيط طول الليل ليه بقى ما ينفعش أنا يا ما- مش حاجة عاصياه.
تغضي من زوجك ما انا مش عاصيه في حاجه يعني لما تقعدي كام يوم ما تكلمهوش اه ده ده- ده صح ولا غلط ماشي نفترض طب نفترض انه بيجور عليا في بعض ال... يعني يا حاجة جرى عليك اصبري واحتسبي وأشعريه بالكلمة الطيبة هيراجع نفسه اه إنما ما ينفعش أنت قايمة تصلي قيام الليل طب يعني الراجل يقعد يقول لا طب ما اللي أمرها بقيام الليل هو اللي أمرها بتاعت زوجها ما انا ما انا مش بعصيه مش يا بعصي حاجة انا اقصد النهارده يعني طيعي زوجك وليني معاه في الكلمه مم.
واكسبيه يا حاجه ايوه طيب أيوة.
وبالنسبه لحضرتك ال- الصلاه اغتسلت قبل ما تصلي لما دم الحيض انقطع اغتسلت كتير كل يوم اغتسل وتنزل اغتسل وتنزل وبعدين بعد واصلي وبعدين في فتره صليت وهي عليا على اساس انها مش مش دوره مم.
جيت اصلي وهي عليا وبعدين رجعت استحرمت خالص فمش ب...
لا دلوقتي ده يا أصلاً- حاجه لو حضرتك زي ما بتقولي كده ان دوت الدم الاحمر اللي هو زي النزيف دي تكون استحاضه اه وحضرتك راجع طبيبة نسا برضه في هذه المسألة اه وطالما انت عديت ال 15 يوم على قول كثير من اهل العلم أيوة.
بتبتدي حضرتك تاخدي حكم المستحاضة تتوضي لكل صلاة اه وتصلي ان شاء الله باذن الله لحد ما يجي لك الدم الاسود اللي انت عارفاه آه.
تبطلي الصلاة لحد ما يقطع تغتسلي آه.
وتاخدي حكم المرأة الطاهر في اثناء النزيف ده واسال الله ان يشفيك شفاء معصوما الله يبارك لك يعني حضرتك اتوضى واصلي وهي عليا عادي وص- ايوه يا حاجه اصل دي استحاضه مش حيض ده استحاضه مم. مم. شكرا شكر لله جزاك الله خير.
الله يحفظك سلام
اللي بالنسبه للاخت السائله الكريمه بتقول انسان اخذ اموال بطريق الاحتيال من شركه تامين صحي ويريد ان هو آه، بيتصدق وهل تقبل الصدقه منه احنا بنقول هو بيشوف خد منهم مبلغ قد كذا يخرج هذا المال آه، على ذمه صاحبي لكن هنا انا مش عندي شخص ده انا عندي هيئه والهيئه ديت ممكن اروح اتبرع لها بالمبلغ وهتقبله مفيش اي مشكله خالص ان انا اروح اتبرع بالمبلغ لهذه الجهه وتبرأ الذمه بذلك لكن انا اقعد اتصدق اتصدق زي ما انا عايز دي موضوع وده موضوع لكن النهارده ذمتي ما زالت مشغوله بهذا الدين فاؤديه فتبرأ الذمه ان شاء الله وصلني دي هيئه ومفيش مانع ان انا اروح اتبرع عليه انا خدت منهم جوائز 200 جنيه 500 جنيه 1000 جنيه اتبرع بهذا المبلغ بدل ما اتصدق اؤدي الحق إلى أهله الأول وبعد ذلك الصدقة دي تكون عن ظهر غنى بعد ما أكون الذمة بريئة إن شاء الله أتصدق كيف شئت الأخت الكريمة اللي بتسأل عن آه، أمر الختان آه، أمر الختان الحقيقة آه، من الأمور العجيبة جدا إن أحد آه، أهل العلم ولا أسمي أحدا آه، من الذين يتبوؤون مركزا ساميا في بلدنا آه، سئل هذا السؤال عن ختان المرأة فأجاب الحقيقة إجابة طيبة جدا وبين أن ختان المرأة مكرمة وأن العلماء اختلفوا فيه ما بين الوجوب ما بين الاستحباب ما بين الإباحة ذكر أقوال أهل العلم من قال بالوجوب من قال بالاستحباب من قال بإباحته ورد رد شديد جدا الحقيقة على الأمم المتحدة لما أرادت أن هي تمنع الختان وقال إن مش جون وإن فلان وهكذا هو اللي هيبين لنا ديننا إيه حقيقة كان كلام طيب جدا جدا وكانت فتوى رائعة سبحان الله العظيم في نفس السنة ونفس المؤلف و- ونفس اللي أصدر هذه الفتوى أجد فتوى أخرى لنفس الشخص بس كتاب غير الكتاب نزل في نفس السنة والاثنين الكتابين موجودين عندي الحقيقة يعني وفجأة وهو يجيب عن فتاوى يعني من اللي بتشغل أذهان كثير من الناس يقول أن الختان ليس من الإسلام في شيء وأنه عادة فرعونية ولا يمت إلينا بصلة وجاء إلينا آه، من الفرعين والحقيقة لا أملك إلا أن أقول آمنت بالله سبحانه وتعالى والله الكتابين عندي والفتوى دي موجودة ودي موجودة ونفس المفتي هنا هو نفس المفتي هنا فأقعد أقلب إيدي الحقيقة طب إزاي إزاي يعني فتوتين في مسألة واحدة برأيين متناقضين فالحقيقة النهاردة أم- أمر عجيب الشيخ الأزهر عليه رحمة الله الشيخ جاد الحق أسأل الله أن يسكنه فسيح جناته وأن يجازيه خيرا ويعظم له المسوب على ما قدم لدين الله عز وجل آه، كان له كتاب رد به على مؤتمر المرأة الذي انعقد في القاهرة وتحدث فيه عن ختان المرأة وبين أن الأمر أقل ما يقال فيه أنه مباح أو مستحب لكن الحقيقة صدر القانون بتجريمه واحنا بنعلم دوما ان في امور كده بتملى علينا من الامم المتحده تنزل اتفاقيات دوليه تخش جزء في التشريع بتاعك. لذلك الحقيقه انا اعجب آه، من الاخوه اللي بيتحدثوا عن تطبيق الشريعه الاسلاميه والامم المتحده بتمنع العقوبات البدنيه. يعني عقوبه الجلد دي لشارب الخمر كيف سنطبقه؟ آه، الى اخره يعني المهم الرجمه هيتم ازاي بالنسبه للزاني طبعا والله اتمنى ان يطبق شرع ربنا الان بل قبل الان مش لسه بكره وتقر عيني بذلك اقسم برب العزه سبحانه ولا استثني على ذلك لكن انا اقرر واقعا وعقبات موجوده لكن الحقيقه كل انسان آه، بيروج لما يراه بالاسلوب الذي ينجح عند الناس ولذلك احنا رأينا بالأمس القريب وسعدنا والله ودعوت للشيخ عادل العزازي على المشروع الذي تقدم به عن الحرابة ثم سكت هذا الموضوع وأعجبت من ذلك الحقيقة يعني أنا أعجب جدا هذه ناس داخلة تمكن لدين الله عز وجل ايه اللي يخلي امر زي ده في وقت ضاع الامن فيه والى اخره ما طبقناش الامر ده ليه والاغلبيه الحمد لله من الاخوه الافاضل يعني ولا اعلم جوابا الى الان عن هذه المساله فالامر بنقوله للاخوه الكرام خلي الختان على الاباحه يعني اللي عايز آه، بنته تختتن تختتن مش عايز هو حر لا تلزمه ولا تجرمه ودعه على الإباحة والطبيبة هي اللي تقرر إن كانت البنت دي تحتاج أم لا هي اللي تقرر مش أنا كأبوها أقول لازم مش لازم لأن مش شغلي هي الطبيبة اللي ترى هذا الأمر وهي أدرى إن كانت البنت دي تحتاج أو لا تحتاج وبيتم بإشراف طبي طبعا مش زي ما يحدث عند الفراعنة ونسب الفعل إليهم كما تعلمون وأتحدث والله باستحياء شديد يعني لأن الأمر محرج وبفضل الله عندكم من الفطنة والذكاء ما يبلغ الكلام إلى أذهانكم فالأمر يوكل إلى الطبيبات هن التي يقمن به ويتخذن القرار إن كانت البنت تحتاج أم لا فأسأل الله أن ربنا يوفق إخواننا في مجلس الشعب إلى اتخاذ مثل هذا القرار والعدول عن التجريم الذي لا مبرر له على الإطلاق الحقيقة لا مبرر له وطبعا الإعلام برضه له دور كبير في ذلك لما بيحب يعمل قضية بيطلع القضية وتكون جاهزة ده البنت ماتت وهي بتختتن طب شوف طب انت عندك كام ألف واحد مات وهو بيعمل اللوز مش معناش واحد قال لا نمنع اللوز أو نمنع كذا اه، بيحصل عندنا مظاهرات وناس بتموت ودرء المفسدة مقدم على جلب المنفعة ما سمعناش واحد قال بلاش المظاهرات سبحان الله على الرغم مما فيها من مفاسد يقول لك أصل المفاسد دي يسيرة طب وطفلة تموت في الختان وده بيحدث في اللوز ويحدث في غير من الجراحات وتقوم الدنيا ولا تقعد للوصول إلى هدف والحقيقة نجد لافتات علقت آه، بنت صغيرة كده بنت فاهمة و- وعاملة كده علامة النصر على ايه هي مش حرب أصلا عشان يبقى فيها انتصار فلذلك بقول للأخت ال- الكريمة إن شاء الله إن هي يعني ليس هناك داع لأن تذهب إلى آه، هذا الرجل لأن إحنا عارفين إن النظر إلى العورة محرم والرجل لا يطلع على عورة المرأة إلا إذا لا نجد الطبيبة المسلمة التي تقوم بهذا الأمر ثم الطبيبة الكتابية الضرورة تقدر بقدرها يبقى عشان خاطر ان رجل يطلع على عورة امرأة لابد ما يكونش عند الطبيبة المسلمة وبعد الطبيبة المسلمة الطبيبة الكتابية على هذا الترتيب لأن الضرورة تقدر بقدرها وأسأل الله أن ربنا يوفق إخواننا آه، في مجلس الشعب إن شاء الله لإلغاء التشريع الجائر بتجريم الختام وتجريمه ووضع عقوبة ويستبدل به أن يكون الأمر على الإباحة أو على أقل تقدير يا أخي إذا وجدت مثلا يعني رأت الطبيبة المعالجة آه، حاجة إلى هذا الأمر يبقى خليه على الإباحة لكن إن أنت تخليه على هذا الأمر ده أمر الحقيقة عجيب وبرضه اللي أصدروا لك الفتية بالتحريم هيطلعوا لك فتية إن في بطون الكتب موجود إن في ناس قالوا بالوجوب للمرأة وفي ناس قالوا لا ده الوجوب للرجل والاستحباب للمرأة وفي ناس قالوا إن للإباحة مش هتعدم إن شاء الله مفتين آه، يؤكدوا إن الأمر إن شاء الله آه، بالأدلة الشرعية برضه إن هو على أقل حاجة فيه الإباحة أو أنه للاستحباب وفي رأي فقهي برضه قال بالإيه بالوجوب آه، بالنسبة للأخت الكريمة اللي بتسأل إن سألت فضيلة الشيخ مصطفى العدوي في حديث طبعا لما تسأل فضيلة الشيخ مصطفى العدوي لا تسألني ولا تسأل غيري في هذه المسألة وما أخبرها به تعمل به أسأل الله أن يمتعه بالصحة والعافية وأن ينفع به الأمة اللهم آمين الأخت الكريمة اللي بتسأل عن صلاة الجمعة للمرأة في البيت المرأة ليس عليها صلاة جمعة لكن إن صلت صلاة الجمعة في المسجد أجز- أجزأتها عن صلاة الظهر تصلي ركعتين معاهم تحضر الخطبة وأجزأتها لا تصلي ظهرا لكن إن صلت في بيتها تصلي الظهر أربعا طب الصلاة إمتى؟ عند الأذان عند الأذان ما تسمع الأذان وينتهي الأذان تقوم فتصلي ولا تنتظر صلاة الجمعة الأخت التي لا يصلي زوجها وتسأل تعمل معاه إيه أقول لهذا الأخ الحقيقة لشدة الأسف يعني لماذا ترضى لنفسك أن تكون أحد رجلين أهل العلم قالوا عن تارك الصلاة وللأسف الشديد الوقت انتهى وهذا ما أختم به بأمر الله وإن شاء الله الأسئلة المتبقية آه، أجيب عنها في اللقاء القابل بأمر الله وبإذن الله سبحانه وتعالى آه، أفصل القول في مسألة الرضاع أنه يكون بالأخت اللي بتسأل عن ثلاث رضعات والأخت الثانية اللي بتسأل عن مذهب الأحناف في نكاح المرأة بغير ولي ورضهم لحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في اللقاء السابق القابل إن شاء الله أفتتح به القول فبقول لهذه الأخت الكريمة أن الرجل الذي لا يصلي ذهب أهل العلم بشأنه إلى قولين القول الأول أنه كافر خارج من الملة وهذا كما هو معلوم مذهب الإمام أحمد ومذهب بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وبعض الفقهاء والمذهب الثاني وهو مذهب الجماهير أنه لا يكفر ولا يخرج من الملة لكن اللي قالوا أنه هو لا يكفر منهم من اشترط حتى يكون بصلي الجمعة لكن يكون تارك للجمعة وتارك للصلاة الخمس الحقيقة أمر محزن أن يكون موقفه بين الكفر وبين الفسق بين الكفر وبين الفسق فهذا الرجل إن ظل على حاله هذه المرأة يعني تطلب الطلاق منه فإذا كانت المرأة تطلق لأجل أن الرجل بخيل أو ضنين أو لا يحسن عشرتها فكيف إن كان لا يتقي ربه ولا يؤدي الفرض الذي أوجبه رب العزة سبحانه عليه الواجب اللي عليه فرض العين اللي عليه لا يؤديه فكيف يكون أمينا على امرأته أو أمينا على ذريته ونتم تفصيل المسألة بأمر الله سبحانه في اللقاء القابل إن أمد الله عز وجل في أعمارنا وأذن لنا أن نلتقي على خير بأمر الله سبحانه سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته فتى والدين أنوار وللإفتاء أسرار وللفتوى